هنا مدرسة ربانية مدرسة ربانية من مدرسة الربانية نتحدث ربانيون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والجهر اللهم إنا نسألك الإخلاص في المواقف والآراء اللهم إنا نسألك الإخلاص في الاختيارات والاتفاق آمين يا رب العالمين نفسية أهل الآخرة نفسية أهل الآخرة قلنا المرة اللي فاتت نفسية إرادة ما يريد الله نفسية قرة العين بالآخرة نفسية حقارة الدنيا نفسية عشق الآخرة وعشق الحديث عنها نفسية إيثار علوم الآخرة على لعب الدنيا وثرثرتها نفسية قوة الرجاء في الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تأكلوا لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ده ذهب يا ابني ده ايه ازاز طيب لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة والإخوة بتوعنا بتوع الفزلكة أنت منهم؟ الحمد لله هيقول لك طب يا, رس... يا... يا شيخ ال... ال- الأصباع اللي فيها آه، حرف ف- ذهب ينفع الواحد ياكل فيها؟ يا شيخ الأصباع اللي هي آه، فضة مخلوطة آه، مش فضة 600 فضة 250 ينفع ناكل فيها طب هو الذهب عيار 18 عيار 14 برضه ذهب ولا مش ذهب ولا الذهب الاصلي عيار 14 يا عم ايه اللي انت احنا مش احنا أهل الآخرة في حاجات ما بيسألوش عنها خدوا المنهج ده قبل ما اموت ان اهل الاخره لهم قضايا لهم مسائل ما بيسالوش عنها ما بيسالش ده حلال ولا حرام لا لا هو مش عايزه شيخ الاسلام ابن تيميه ابن القيم ساله سؤال مره هو ابن القيم بيحكي يقول سالت شيخ الاسلام مره عن شيء قال هو ليس بحرام ولكنه ينافي اهل الهمم وما كنت اظن ان مثلك يسال عن هذا قال هو مش حرام بس اللي زيك كده يا عم شرف ما ينفعش يسال عن دي ما ينفعش يقول لي لو واحده وقفتني في الشارع وهتسالني سؤال اقف معاها ما يسالش هو عارف ان ده ما ينفعش اقفل الباب ده من بعيد لو واحدة اتصلت بيا وبتقول لي لو سمحت اتدخل بيني وبين جوزي انا بيحصل كده او لا خلي جوزك يكلمني تقول لي لا انا مش عايزك تعرف جوزي ان انا كلمتك او لا تبقي خاينه اللي تعمل كده تبقى ايه خاينه تبقى فعلا انا بقول لك كده اهو انا ما ارضاش لمراتي انها تعمل كده ازاي ارضى لمراتك انها تعمل كده انها تقول لي فلان صاحبك وبيجي لك او يعرفك وهو عمل كذا وكذا بس ما تقولوش ان انا كلمتك اقول لها دي خيانه لازم تقولي له النهارده والا انا هقول له والله العظيم هيطلقني ما هيطلقك انا مالي بس ابقى عملت اللي عليا صحيح خيانه مراتك انها تكلم حد من وراك تبقى ايه خيان تبقى خاينه مراتك تعمل حاجه من وراك تبقى خاينه انا لسه النهارده قلت لواحده كده قلت لها انت في ملك رجل اي لو فكرت في غيره من وراه تبقي خاينه مجرد تفكير مش كلام هو ده المنهج واحنا ما بنتكلمش دلوقتي بقى في حلال وايه لا مش في حلال وحرام النهارده الحلال وحرام مكالمه المراه مباح الوقفه مع المراه و... انت ده اللي عايزها مش عندنا عندنا هنا اهل الايه اهل الاخره اهل الاخره اللي هو ايه خايف على الحسنه خايف على الحسنه ممكن جوزها يجي يوم القيامه ويوقفك ويقول لك ايه يا عم الشيخ انت كلمت مراتي من ورايا اديني لو سمحت من فضلك لا اصلا انا حسناتي غاليه ولا رخيصه يا نهار ابيض ده احنا غلبنا فيها غلب ده احنا طلعت عينينا وعينين اهالينا عشان نعمل حسنه خالصه ما فيهاش رياء وسمعه وما فيهاش عجب وغرور وما فيهاش رؤيه نفس وطلب محمده وما فيهاش وما فيهاش وما فيهاش والاخر يجي ده ياخدها بالراحه كده ده انا هخوفك من الزنا بقى ان سيدنا النبي قال ايه صلي عليه ان الرجل اذا زنى في حليله جاره فان الله يقيم زوجها على حسنات الزاني ويقول له خذ حتى ترضى ياخد كم ياخد كم ياخد كم يعني لو وقفوا على حسناتك وربنا بيقول له خد لحد ما ايه لحد ما ترضى ايه اللي يرضيه هياخدها كلها هياخدها كلها وده جزاء وفاقا فلذلك بنقول ان نفسيه اهل الاخره قوه الرجاء في الاخره قلنا الحديث اللي هو فإنها لهم لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لما سيدنا عمر دخل على سيدنا النبي صلي عليه أنا اتبسطت إن عيني وقعت عليك لقيتك بتصلي على النبي. جزاك الله خير. ال ال سيدنا عمر لما دخل على سيدنا النبي صلى الله أنا عايز أظبط واحد ما بيصليش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه فالأرائد والحصير قد أثر في جنبه معلش يا عم أبو الفتوح أصل الناس دي ما نامتش على الحصير أنا كمان نمت عليها نمت على الحصير الحصير اللي هو السمر بتاع الم... كنا زمان بنفرش المسجد بحصير سمر حاد ايه حلف حلف ايه وديس حلف وديس حقيقي والله انا نمت عليه في المسجد وقمت فعلا وانا شفت بقى الحصير مخطط كده خطوط كده بجنب خدت بالك ازاي الخطوط دي بتصور بيها بقى سيدنا النبي صلى عليه عم الشيخ عبد اللطيف اللي كان حاضر معانا امبارح ده كان كل يوم خميس ليله الجمعه يلم الحصر بتاع المسجد ويكنس المسجد وينفض الحصر عارف لما يلم الحصيره كده وينفضها كده ويطلع التراب ويطلع وشه تراب يا عم الشيخ انت بتستنشق تراب كده ما تموتش نفسك يقول يا اخ خلي الواحد يموت ويرتاح وبقاله 40 50 سنه دلوقتي وما ماتش اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمه وان يطيل عمره في طاعه الله ويرزقه حسن الخاتمه الشيخ عبد اللطيف ده كان صاحب ابويا الله يرحمه الشاهد ايه الرسول نايم على الحصير اثر في جنبه مقطع جنبه فداه ابي وامي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر لما شافه كده بكى قال له يا رسول الله أنت وأنت رسول الله يفعل الحصير هكذا في جنبك وكسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة هي دي النفسية قوة الرجاء في الآخرة قلت لكم زمان كنت راكب تاكسي مهكع 25 مع واحد غلبان كده سواق تاكسي فالمهم عدت عربية كده من جنبينا فم فقال لي انت عارف العربية دي بكام قلت له بكام قال لي بنص مليون جنيه قلت له اكيد في الجنة في احسن منها قال لي طبعا على الأقل اللي في الجنة ما انشافتش هي دي قوة الرجاء في الآخرة إن عدت جنبيك عربية عدت فوق دماغك قطر أنا مش عايز ده أنا عايز الجنة أكيد في الجنة في حاجة أحسن من دي ولا ما فيش؟ أوه أنا قلت لكم قبل كده إن الجنة أميز ما فيها إنها مفاجأة مفاجأة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كل حاجة مفاجأة يعني تدخل توصل البيت تقول ايه ده هو في كده يذكر في بعض الاحاديث الضعيفة عجب ان المؤمن حين يدخل الجنة حديث ضعيف او موضوع او مش صح- حديث مش صحيح وخلاص اول المؤمن يدخل الجنة يلقاه رجل من خدامه فيقول الله ويسجد له يظن ان ده ربنا ويسجد له يقول له قم انما انا عبد من عبيدك ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا يعني لما تدخل الجنه بتاعتك كده والجنه بتاعتك اول ما تدخل من الباب لازم يبقى فيه فسحه عارف الفسحه اتنين في ثلاثه اللي عندك دي بس هي 2 في 3 مليون متر اه الفسحه بتاعت بيتك في الجنه اول ما تدخل تلاقيهم متنطورين زي اللؤلؤ الايه ما انت اصلا ما شفتش عمرك ما شفت لؤلؤ اصلا هشبه لك ايه بايه طب اعمل ايه فيك دلوقتي المهم ان انت قوه الرجاء في الاخره ان هتروح نفسك في بيت بيت ايه يا ابني شش، انسى كل اللي انت بتحلم دي بيه ده كلام فارغ انت هتشوف حتة بيت اللهم ارزقنا الجنة يا رب نفسية قوة الرجاء قوة الرجاء عشان كده سمعنا الآيات في في الصلاة لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير يعني خير يعني أحسن وأفضل وأبقى يعني أدوم أدوم أدوم أبقى فلذلك عايز نفسيتك تبقى كده اوعى تفكر عمرك ان انت فقير في الدنيا دي وان حد احسن منك اوعى تفكر ان اللي راكب العربيه دي احسن منك مفيش حد في الدنيا دي احسن منك ان كنت رجل الاخره إن كنت رجل الله بتاع ربنا خليهم يركبوا عربيات اسمع حسن البصري يقول إيه هم وانها ارتقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال فان ذل المعصيه لا يفارق قلوبهم ابى الله الا ان يذل من عصاه كنت بزور الواد عمرو ده في بيتهم من كام سنه كده وانا معدي لقيت في عماره بتتبني جديده كده جميله ف قلت يا ترى الشقه هنا بكام واحد نفسه في شقه في الحت في الرواقه دي اصدقكم القول ما بقاش نفسي في شقه خلاص اه نفسي بقى في قصر على النيل في الجنه ما هو النيل من انهار الجنه فلذلك بقول ايه الواحد ما عادش نفسه في شقه ولا نفسه في عربيه ولا نفسه في يتجوز ولا نفسه في ن... لا لا لا نفسك في ايه بس هي دي نفسيه قوه الرجاء في الاخره قول له يا رب بس الاول حررها من قلبك كده ابدا انقيها عارف تحررها يعني ايه ها انا اتعلمتها كده ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال واذكر بالهدايه هدايتك الطريق واذكر بالسداد سدادك السهم سدادك السهم يعني تنشن كده عايز انشن الواد احمد احمد سعيد ده ها فانشن عليه كده ها، عايزها في دماغك ولا في صدرك ها قول صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فعشان كده بقول حررها عارف حررها يعني ايه يعني هاجي على النيه واقوم ماسك المطوه واحرر النيه كده ها احرر يعني أ- أ- اقشرها اشيل كل اللي ايه الشعب اللي اللي, اللي حواليها دي كده انضفها كده ها انضفها عشان ايه في الاخر الاقي النيه ت- طالعه عامله ازاي زي الصاروخ كده للاخره حرر نيتك امسك النيه كده وقول ايه اه انا بقول إن الاخره عشان ربنا بس ايه يحبني ويديني دنيا لا لا لا لا يا رب والله اخره بكلم ربنا بيني وبين نفسي حرر النيه نظفها اه انا بقول اخره عشان بس ايه قصر ديل يزعر لو طيل دنيا كنت عملتها لا لا يا رب لا والله انا ما عايز دنيا ولو جت الدنيا انا ما عايزها لا ده ليك بس اهي اهي يا رب حرر نيتك ها نظفها روقها ظبطها واذا راى الله منك هذا الاخلاص رضي عنك يا رب ارضى عنا يا رب اخوتي انا احبكم في الله تعالوا الى هو احنا خلص الساعة؟ لا لا لا لا الساعه كام يعني بدانا كام صلى على رسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه، الذين يدخلون الجنه بغير حساب اللهم اجعلنا منهم عايز ابشر بس ابشركم وافرحكم الليله دي لان انا بحبكم في الله ان سبعين الف عدد صغير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سالت الله الشفاعه لامتي يا رب كرمنا ونخلص الكتاب ده كتاب عظمه النبي صلى الله عليه وسلم اوشك انه ينتهي هينزل ان شاء الله اسمه حبيب الله ال- وانتوا طبعا اول ناس هتاخدوه باذن الله تعالى آه يا صلي على الرسول صلي لا لا لا لا لا، هو بيقول لي خلص تسعة ونص فاضل ربع ساعة لا أنا لسه ما اشتغلتش ولسه ما شبعتش منكم صح ولا لا؟ أه، قول- قولوا لي براحتك طيب بس لا لا انا ما بتكلمش على 10 ونص ولا 9 ونص انا عايز بس اشبع منكم انا بحبكم في الله وبحب قعدتي في وسطكم دي ويعني هي دي ال- الدرس اللي انا بحس فيه ان انا قاعد في وسط حبايبي بتكلم براحتي بقول اللي انا عايزه و... وانتوا هتستروا عليا صح اوعوا تسلموني آه... كنا بنقول ايه بقى صلي على الرسول صلي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الكتاب ده كنت يعني فعلا حسيت وانا بكتب في الكتاب ده ان ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دايما يؤثرنا على نفسه يقول ايه لكل نبي دعوته مستجابة وأنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة يا عم صلي عليه بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا النبي يبكي سيدنا جبريل ينزل عارف لما سيدنا النبي صلي عليه يا ابني ها، لما سيدنا النبي يبكي يعني ايه دي أح يعني اعظم حالات القرب من الله انه يبكي رق قلبه فبكى ينزل سيدنا جبريل ما يبكيك يا محمد يقول امتي امتي امتي وربنا جل جلاله العظيم الجليل الكبير الكريم يقول له اخبر محمدا انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك ربنا يقول له مش هنزعلك سنرضيك في امتك ولا نسوءك عشان كده انا شايف ان من حق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من حقه من حقه علينا ان احنا نحبه اكتر من كده اكتر من اللي احنا فيه ده حقه بعد كل اللي عمله عشاننا صلى الله عليه وسلم شوف الحديث ده قال سألت الله الشفاعة لأمتي قال له يا رب شفعني في أمتي انت جديد يا ما تغيبش تاني اصل انا بعرف الجداد ايه اللي قعدك قدام كده وانت جديد صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم فقال الله لك سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وانا قلت لكم قبل كده خلي بالكم يا عم الحاج يا ابو نضاره ها خلي بالك ان سبعين الف يدخلوا الجنه بغير حساب اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا كده متماسكي الايادي كده اقول له يا رب بتوع درس الاربع يا رب آه، آه، ايدينا في ايدين بعض كده ونخش آه، يدخل الجنه بغير حساب يعني يطلع من القبر عدل على الصراط طيران على باب الجنه ادخل يتغدى جوه ربنا اللي قال كده أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أحسن مقيلا هيناموا القيلولة مش هيناموا مفيش جنة في الجنة نوم عشان النوم أخو الموت في يوم هي هيقعدوا وقت القيلولة الوقت القيلولة ده, ده اللي قبل الظهر بساعة الساعة 11 10 ونص 11 هيبقى في الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم يا رب قال له يا رب شفعني قال له خد سبعين ألف وادخل الجنة من غير حساب قلت رب زدني صلى الله عليه وسلم قال له يا رب كمان شوية رب زدني قال فحسى لي بيديه مرتين عن يمينه وعن شماله حرام طبعا التشبيه والتمثيل والتكييف يعني ما اقدرش اقول لك كده بس عندنا احنا في الفلاحين لو انت قلت ولله المثل الاعلى احنا نقول حسى الله جل جلاله حسى بيديه بغير تشبيه ولا تكييف مش ما نقولش مش زي كده لكن عندنا احنا حسى يعني ايه كده حسوة وكده حسوة ربنا قال له طب خد دول وخد دول بيدي الرحمن طب يدي الرحمن دول يطلعوا قد ايه بقى الله اكبر الله اكبر شيء عظيم جدا بس بدون تكييف عقيدتنا ولا تشبيه ولا تمثيل حسية بيدين ليس كمثلهما شيء وهو السميع البصير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب وثلاث حسيات من حسيات ربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها, هي- ها هنا أبو عبيدة بن الجراح سبحان الله العظيم قلنا نعم قال ها هنا معاذ بن جبل قلنا نعم قال ها هنا عوف بن مالك قلنا نعم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسأله عن شيء ولا يسألنا عن شيء حتى رجع إلى رحله ثم قال ألا أخبركم بما خبرني به ربي آنفا قلنا بلى يا رسول الله قال خيرني بين أن يدخل ثلثي أمتي الجنة بغير حساب ولا عذاب وبين الشفاعة قلنا يا رسول الله ما الذي اخترت سيدنا النبي قال ايه صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال لهم ربنا خيرني قال لي ايه رايك تدخل ال- ندخل من امتك التلتين الجنه والتلت النار ولا الشفاعه قالوا له ها اخترت ايه اخترت ايه اظن كلنا عمالين نقول في انفسنا الوقت يا ترى النبي اختار ايه بقى يا- يا رب استر يا رب اه قا- قا- قلنا جميعا ما الذي اخترت ما الذي اخترت قال اخترت الشفاعه قلنا يا رسول الله اجعلنا من اهل شفاعتك قال ان شفاعتي لكل مسلم الله اللهم اجعلنا من اهل شفاعه النبي اللهم توفنا على الاسلام اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به آه، أنا قلت بس أبشركم بشوية الأحاديث اللي فرحتني دي أحاديث جميلة جدا ورائعة وتفرح والله وتخليك بس تحب النبي زيادة صح؟ وتصلي عليه زيادة لا لا ده أنا أكتر من كده أنا من وجهة نظري إنها الأحاديث دي تخليك تحب ربنا زيادة كريم كريم قوي ان هو جل جلاله يسمح لسيدنا النبي ان هو يدخلنا الجنه بغير- ده ده ده ده نعمه اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كنا بنتكلم بقى في ان الذين يدخلون الجنه بغير حساب من يضحك الله لهم اللهم اجعلنا منهم يا رب وذكرنا من يضحك الله لهم اول حاجه التوحيد نمره اثنين آه، الذين يضحك الله لهم الذين لهم أعمال فزة عظيمة كبيرة الشهادة مقبلا وإيثار الله ورسوله على النفس وحظها و إن الإنسان يبقى له عمل عمل ضخم فز يعني يبقى الانسان مثلا كده ايه يعمل احنا بنسميها طفره طفره في حياته عايزكم يا اخوه كل واحد يفكر يقول يا رب طيب انا نفسي اعمل حاجه كده كبيره ترضيك وتفرح بيها يا رب وتضحك منها يا رب عشان اقابلك وانا فرحان وتضحك لي في القيامه زي ما ضحكت لي في الدنيا ابدا بقى خلي الموضوع ده في دماغك صلي على سيدك النبي صلي احيانا ربنا سبحانه وتعالى يبتليك لمجرد الاختبار يعني ايه يعني تلاقي حد بيخبط على الباب او اخوك بيتصل بيك او او الى غيره يقول لك العيال بيتين الليله دي من غير عشاء اديني 100 جنيه تدخل تجيب ال 100 جنيه وترجع ما تلاقيش تروح له تقول له خد يقول لك خلاص والله اتقضت يبقى هي كان المقصود منها بس ها امتحانك هتدي ولا مش هتدي هو مش عايز منك ربنا حاجه بس بيمتحنك في الموقف ده هتعمل ايه مجرد امتحان يعني احيانا تتعرض لك امراه وبعد كده تفر وتفضل تطاردها وما تعرفش تطولها هي كانت لحظه امتحان هتقع ولا هتعدي عشان كده بقول لك كتير شكلك قدام ربنا وحش قوي سقطت من عين الله لما امتحنك وما لقاكش العبد الذي يحب ما لقاكش على المقتضى المراد امتحنك وما لقاكش في المكان الذي يريدك فيه أو في المكانة التي أهلك لها قلت لكم الكلام ده قبل كده في قول الله عز وجل رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه قلنا أوليس كل صالح يرضيه قلنا لا أنا عايزك تكتب لي جواب عشان أعذرك ال- ممكن تيجي تقول لياسر وناصر انا مزنوق ومديون في مبلغ فلو سمحت يا ياسر ساعدني باي حاجه فؤاد اديني اي حاجه ناصر شوف لي اي قرشين مركونين عندك عم بالفتوح زقني زقه عشان ادور ممكن عم بالفتوح يديني عشرة جنيه اقول الله يكرمك الهي ينصر دينك حلوين قوي وناصر يديني ألف جنيه اقول له لا كنت ما كانش ده عشمي فيك كان عشم انك تديني اكتر من كده هي دي ربنا جل جلاله شايف ان الواد محمد فؤاد ده وعم الحاج احمد في موقف واحد ربنا حطهم فيه هو ينتظر من عم الحاج احمد انه يعمل كذا الله جل جلاله ليه الله ينظر الى العبد بما انعم عليه من النعم اداك فلوس واداك علم واداك عقل وفهم واداك مكانه واداك واداك واداك مقابل ده لازم يبقى رد فعلك على قد اللي اداهولك على قد اللي علمهولك على قد اللي يسرهولك لذلك قلت لكم قبل كده لما اخويا سافر آه، بلد اوروبي قلت له ممكن واحد شو تروح هناك تشوف واحد من الكفار بيزني في واحده في الشارع والله عز وجل يمهلهم لكن انت اذا نظرت اليهم يعذبك لان انت غيرهم انت مسلم هم لا انت ع- خرجت من بيت علم هم لا الموضوع مختلف انت حاجه والدنيا دي كلها حاجه تانية هي دي القضيه ان آه، العمل الفذ انك انت تتاهل وتستعد ويملى دماغك من النهارده عمال تقول يا رب اعمل ايه يفرحك الله يفرح بتوبه عبده الراجل الرسول قال له افلح وابيه ان صدق اما ابن عمر فالرسول قال نعم الرجل عبد الله لو لو كان يقوم من الليل م- م- ما سمحش لعبد الله بن عمر انه ما يقومش الليل آه، ممن يضحك الله لهم حسن الظن بالله زمان كان جدي الشيخ يعقوب الله يرحمه عارفينه الله يرحمه الشيخ يعقوب جدي جد جد جدي ابو ابويا آه، كان من اجمل الناس خلقا وخلقا الله يرحمه ما رايت مثله ولا راى مثل نفسه الله يرحمه آه، كنا لما نزنق زنقه كده في اي حاجه يوم يقول والله كده ب- و- و- وده كان صوته عمره صوته ما ارتفع عن كده اللي بقول لك عليه ده يا ابني ده مرت بينا زنقات اكتر من كده وربنا عداها كان صوته اعلى حاجه كده الله يرحمه فهي دي حسن الظن بالله انك انت ما تضخمش وتهول مشكله ما تعملش زي الحاج عمرو كده ها وانما قول يا عم هتعدي هتعدي حسن الظن بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره في ضبطها النووي وقرب غيره غيره يعني ايه تغييره وقرب غيره ان انت تقع في مشكله احيانا قلت لكم القصه دي مش كده ابقى ماشي في الحرم كده ويقابلني اخ يا شيخ ادعي لي أنا في كرب جديد ادعي لي فأنا أكثر الناس أقول يا رب يفرج كربك وكربي وكروبات المسلمين يا رب لكن لو شبطت في في قفا واحد وقلت له ايه هو ايه الكرب اللي عندك اصل مراتي سابتني وراحت بيت ابوها ومش راضيه ترجع ده كرب ده ان شاء الله ما رجعت يا اخي ربنا يرجعها له يا رب ويهدي نساء المسلمين ويفرج كربات المسلمين اجمعين آه، كان نفسي اجيب الحته بتاع النسوان اللي انا قريتها في درس العصر النهارده ها، مش حلوه ها اه قال ان الرجل روها في وحي القلم قال ان الرجل ابدا ما تكربوش امراه قال كده رجل الاخره لا تكربه امراه لا يبكي لها ولا يبكي عليها ده الراجل ساكت ليه يا محمد مش قلت لك يوم الاربعاء خد اجازه عشان ما تجيش نايم كده يا اخي بطل نوم يا اخي الحمد لله ربنا يشفيك يا محمد ويشفي مرضى المسلمين ويفرج كربتك يا اخي وكربات السامعين اجمعين ضحك ربنا من قنوط عبده وقرب غيره ان قال قلت يا رسول الله او يضحك الرب قال نعم الشاهد ايه هنا ان لما انت تشوف كربات وزمان كان آه، برضو من الكلمات العيلة عندنا ايه لا تأتي المصائب فرادا آه، داي- دايما تلاقي المصائب دايما تلاقي المصايب كده تلاقي طخ طخ طخ طخ وتقف يا رب انا عبدك بالراحه عليا انا مش قد كده قلت بيا حوس عني فلا تفاجأ احيانا كده الدنيا طخ طخ طخ طخ ورا بعضها ربنا يضحك بقى لما واحد يقف ويشوف كده عماله تتساقط حواليه المصائب والبلايا يقول، كريم يا رب والله كده يعني يقول يقول ايه زدني من عافيتك يا رب هي دي لما ربنا يشوف العبد شايف البلايا بتتساقط عليه والعبد واقف كده صامد يضحك ربنا آه يضحك ربنا من قنوط العبد وقرب غيره ان كل ده ممكن يروح في ايه في لحظة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن أنا نفسي حد يقراها كده ولسه ما لقيتش حد يقراها كده إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنه يقف على كن وده وقف جائز ال- الشاهد إيه هنا إنك أنا عايزك تتعامل بهذه النفسيه مهما تكالبت عليك الهموم فالله قادر قادر مهما تعاظمت عليك البلايا فالله كريم كريم احسن الظن بالله احسن الظن بالله آه عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة, ثلاثة يضحك الله إليهم الرجل يقوم من الليل والقوم إذا صفوا للصلاة والقوم إذا صفوا للقتال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثة يضحك الله إليهم الرجل يقوم من الليل والقوم إذا صفوا للصلاة والقوم إذا صفوا للقتال آه عن, أب عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة قال لما التقى الناس يوم بدر قال عوف بن عفراء ابن الحارث رضي الله عنه يا رسول الله ما يضحك الرب تبارك وتعالى من عبده قال أن يراه قد غمس يده في القتال يقاتل حاسراً فنزع عوف درعه ثم تقدم فقاتل حتى قتل الحديث ده طبعا من رواية ابن إسحاق وابن إسحاق مدلس في عنعنة ابن إسحاق فالحديث ضعيف عندهم أما أنا شخصيا ما تزعلوش مني وبتوع المصطلح بقى ه- هيعملوها مشكلة أرى أن عنعنة ابن إسحاق قريبة لذلك صححت حديث قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما ظن أن عمه خاذله قال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر فلن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه يعني حتى يعليه يظهره الله عشان وأنا صغير سألت أبويا عن يظهره الله فكل اللي مش عارف يعني إيه يظهره الله دي يظهره لا يعني ينصره الله يظهره يعني يعليه الله يعني ينتصر دين الإسلام ويشتهر وينتشر ويعلو وي- ويعم ويسود حتى يظهره الله أو أهلك أو أموت حاجة من اتنين يا ينتصر الدين ده يموت كلهم بيقولوا فيه عن عنة بن إسحاق وإن شاء الله الحديث حسن حديث حسن فلذلك في هذا الحديث اللي احنا قلناه النهارده في مسألة بص قول عوف بن عفراء ما يضحك الرب أنا عايز دي تبقى عندك مشغول تقول كده في ليلة أنا عايز ربنا يضحك مني الليلة دي يضحك لي الليلة دي وابدا افكر اعمل ايه الليلة- الليله دي الليله دي ايه اللي انا اعمله يضحك ربنا جل جلاله آه كده نكون خلصنا لا فضل حته واحده اخيره الصبر الورقه الاخيره اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله الصبر يا دي يا جمال الصبر الصبر آه الصبر يا جماعة من أعظم المعاني التي يحبها الله والله يحب الصابرين اصبروا علي شوي الصبر المرأة السوداء كانت تصرع وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أصرع وإني أتكشف فاسأل الله أن يشفيني قال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة بغير حساب الست دي يا عم الحاج انت اسمك ايه محمد عبد الحميد عبد الحميد ايه خليل ايه ايوه يا عم علقمي الست دي كان في ايدها تشفى في ايه لحظه واحده سبحان الله قلت لكم الدكتور محمود الله يرحمه رحمة واسعة مات كان ابتلي بموضوع الأورام ده اللهم اشفي أخي محمود واشفي مرضى المسلمين يا رب فرحت أزوره آه، وكان يعني أحيانا لما تشوف حد كده تحس إنه ميت على فكرة أنت هتموت آه لما رحت له حسيت ان الراجل فقلت له يا دكتور محمود احب اليك ان تشفى او ان تموت فسكت كده شويه وبعدين قال لي ان اشفى قلت له اسال الله ان يشفيك ولكن كان احب الي ان تقول احبهما الي احبهما اليه انك تقول اللي يحبه ربنا انا بحبه ان شفاني انا راضي وان موتني انا راضي بحبه جل جلاله لكن هي النفس والحرص على الحياه وقد يكون للانسان نظره يعني ممكن يكون الراجل معذور الله يرحمه شايف عنده عيال صغيرين كان احد ال ال احد الخلفاء عايز ابقى اجيب لكم الدرس ده بتاع زمان اسمه على فراش الموت الناس وهم بيموتوا قالوا ايه ها، كنت محضر يجي 60 70 قول كده للناس اللي على فراش الموت بيقول ايه ما يجي يموت فكان احد الخلفاء ولاده اطفال صغننين كده فكان يقول وددت انهم شتويون ولكنهم صيفيون العيال صغننين لسه صيفي ها ما ما شتوش الشاهد ايه ان ان احيانا بتبقى حاجه زي كده آه، يعني آه، آه، انا كاتبها في ال- في الكراسه بتاع اللي احنا مسميينها تخاريف ها ب- كاتب ايه ان الانسان يشيل هم الرزق العيال دول لما اموت هيعملوا ايه يا ابني ما انت هتموت لا لا هتموت وخلاص لما تموت ومش فاهميني انتوا برضو لسه ها، يعني الواحد لما عيال- اما العيال صغيرين الواحد لما يموت العيال دول هيعملوا ايه ما اصلا انا هموت يعني قصدي قصدي ايه قصدي ايه انك انت مت خلاص ما انت شايفهم تعبوا وزعلوا غنوا وفقروا اتكسوا اتعروا آه، ما انا مت خلاص طب شايل هم الم- همهم ليه بعد الموت موت انت ومالكش دعوه سيدنا عمر بن عبد العزيز لما مات ساب 11 ولد فقالوا اوصي بهم مات ما سابش غير 18 دينار عمر بن عبد العزيز فقالوا له وصي عليهم قول لفلان من الاغنياء خلي بالك من العيال جوز ده واكسي ديك وجوز دي وراعي ده وشوف الزوجه دي قال والله لا اوصي بهم الا العليم الحكيم قال انا اسيبهم على الله عز وجل ثم جمعهم قال لم اوصي بكم احدا ولكن تركت لكم سيره ما تمرون على احد من المسلمين الا وهو يعلم ان لكم عليه حقا قال لهم سايب لكم سيره حلوه اي حد تعدي عليه انت ابن مين ده ابن عمر بن عبد العزيز تعالى ده انت ابوك كرم الدنيا كلها نفسك في ايه هي دي انك انت تترك سيره حسنه بعدك الشاهد الصبر آه الصبر درجات كثيرة جدا الصبر على الطاعة الصبر عن المعصية الصبر على البلاء الصبر على الطاعة عايزك الليلة دي تصلي ركعتين تقف في القيام تقرأ وتصبر جزء جزئين تركع وتصبر سبعين لمئة تسبيحة وترفع وتصبر الثناء على الله عشر دقايق وتسجد وتصبر اصبر وانت ساجد اصبر قول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى افضل قول ودوء اصبر اصبر على التسبيح لما يستوي لما قلبك ينشرح وينفتح ليه وتشرب اصبر على التسبيح لما تسقي وتروي ظمأ قلبك اصبر هو ده الصبر على الطاعة اصبر في الركعة الأولانية واصبر في الركعة الثانية أطول اصبر يعني اقعد الجلسه بين السجدتين قول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وقول ربع ساعة نص ساعة ساعة معلش يا عم الشيخ رأفت احنا في زمن قل فيه الصبر قل فيه الصبر امبارح عملنا مشكله في درس المعتمديه ليه؟ الراجل عايز يقيم الصلاه يا ابني اصبر اما الشيخ يجي لا مش هصبر لا مش هصبر اه الصبر اللهم ارزقنا الصبر يا رب اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اعنا على الصبر ابن القيم كلمته الجميله ما تنسوهاش ابدا قال واذا كنا حققنا مقام الصبر فهل حققنا مقام الصبر على الصبر يعني اصبر واعمل ايه واصبر على الصبر لو ربنا قال لك فيها فاصبر صبرا جميلا الصبر الجميل الذي لا ضجر معه ولا استعجال معه يعني لا ضجر ما ما ما تت- ما تزمزقش ما تتضايقش ما ما ما تقلقش ولا استعجال وما تستعجلش اصبر واصبر على الصبر عشان يبقى صبر جميل آه عايز اقول حديث بس هاخره للمره الجايه عشان ما ازهقكوش المره دي حديث مهم جدا وخطير وبحبه من زمان قوي ونفسي نعمل فيه درس كده على رواقه اللي هو كان في من كان قبلكم ثلاثه كان في من قبل كان قبلكم ايه ثلاثة آه، قولوا لا ايوه ايوه ايوه ابرص واقرع واعمى اراد الله ان يبتليهم سبحانك يا رب زي ما عم ال- العلقمي زي ما عم حاج العلقمي بيقول سبحانك يا رب سبحانك يا رب اقرع ها وابرص واعمى اراد الله ان يبتليهم يا عم فج يا عم راغب طب ده ما دلوقتي ما هم ايه ما هم مبتلين قال لك لا ده م- ده مش ده البلاء اقرع وابرص واعمى ده مش ايه مش بلاء البلاء البلاء في الدين اكمل لا لا ان شاء صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اراد الله ان يبتليهم البلاء بلاء في الدين يا جماعه اوعى تفكر ان الفلوس قليله معاك ده بلاء ده انت تحمد ربنا على كده آه قال الله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ربنا قال ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون فهو البلاء اللي نزل على قفاك ده عشان تعقل وتهدى وتبقى راجل مسلم ولو ربنا رفع عنك البلاء هتطغى هتطغى ه- ه- هتفجر عشان كده الشيخ كشك الله يرحمه كان بيقول ايه الفقر حشمه الفقر حشمه لو بعض الناس كده لو ربنا اداله زياده شويه آه، ما حدش هيعرف يكلمه آه، قال لي كده بقول له انت سرقت العربيه قال لي عربيه مين وانا انا لو معايا 2000 جنيه هطخ الناس دي كلها بالنار فعشان كده بعض الناس هو قال لي كده الله يكرمه مش عايز اقول اسمه عشان ما يزعلش مني كان صديقي وانطفش دلوقتي مش عارف راح فين ها آه، كان نفسه يبقى وبعدين ما بقاش ونفسه يبقى عنده وبعدين بقى ما عندوش ونفسه يجيب وبعدين ما جابش و- ونفسه في كذا وما جاتش معاه فقال لي هو ربنا هيفضل كابس على نفسي كده على طول قلت له اه اه هيفضل كابس على نفسه لان ال- عارف بعض الناس لازم تحط الجزم عليه كده لو رفعت رجلك كده هيط زي ال ال اللو... بيسموا له الايه ال- اليويو في ناس كده لازم تفضل عامل عليه كده والا هينط في وشك هيعورك فلذلك بنقول ايه ان البلاء الحقيقي اوعى تعد قال يا شيبان الراعي قال يا سفيان عد منع الله عطاء فإنه ما منعك بخلا ولكن منعك حفظا ابن الج... ق- قال يا, يا سفيان عد منع الله عطاء فإنه ما منعك بخلا ولكنه منعك لطفا عمال اديني اديني اديني وهو ما بيديكش لطف بيك انه ما ادكش لو اداك عشان كده ابن الجوزي قال ايه قال اذا رايت سربال النعمه يتقلص عنك لقيت النعم عماله ايه تقصر اذا رايت سربال النعم ها يتقلص عنك فاعلم ان ذلك خشيه الا تتعثر ده هو ربنا بيرفعه كده فوق عشان ما ت- ايه ما تتكعبلش لان ربنا كريم ولطيف يعطي من يشاء بغير حساب ولما يمنعك من النعم يبقى لطف بيك حفاظ عليك يريد جل جلاله ان تبقى معه وبين يديه ان شاء الله باذن الله هنا هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية من من مدرسة الربانية نتحدث رباني